السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسعى حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن وصول نبي الله موسى إلى بيت عدو الله فرعون وذلك من خلال ما ذكرته السورة الكريمة حيث إن الله سبحانه وتعالى قد أمر أم موسى أن تجعله في تابوت وأن تقذفه في اليم في نيل مصر وأخبرها الله سبحانه وتعالى أن النيل بأمر الله وأن الماء بإذن الله سيحمله إلى بيت فرعون ومع هذا بشره الله سبحانه وتعالى بأنه لن يصيبه أذى وأنه سوف يرده إليها وسوف يجعله من المرسلين وبالطبع حدث ما أراده الله سبحانه وتعالى فما يريد الله لابد وأن يكون الماء حمله إلى بيت فرعون التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقد بينت لكم في المحاضرة السابقة أن اللام ها هنا تسمى بلام الايه ها بلام ايه العاقبة بلام الايه العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون ماذا حدث كما قلت حينما وصل نبي الله موسى هذا الطفل الرضيع إلى بيت فرعون ماذا حدث القرآن يقول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الذي حدث أنهم حينما حملوا نبي الله موسى وصعدوا به إلى قصر فرعون فرعون موجود امرأة فرعون موجودة وامرأة فرعون حدثنا عنها القرآن الكريم وحدثتنا عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا اسمها من خلال روايات صحيحة فهي آسية بنت مزاح وكانت امرأة تقية وقلت لكم الله سبحانه وتعالى من بلائه أنه يبتلي أحيانا الأب الصالح بالابن الفاسد كما حدث مع نبي الله نوح وأحيانا يبتلي الابن الصالح بالأب الفاسد كما حدث مع نبي الله إبراهيم وأحيانا يبتلي الزوج الصالح بالزوجة غير الصالحة كما حدث مع نبي الله نوح ومع نبي الله لوط وأحيانا يبتلي الزوجة الصالحة بالزوج الايه الفاسد كما هو حادث معه حيث ابتلى آسيا هذه بمن بفرعون بفرعون وما أشده من بلاء آسية بنت مزاحم امرأة فرعون حينما نظرت إلى نبي الله موسى قالت كذا قالت قرة عين لي وإيه ولك ولك إذا هي تخاطب من تخاطب زوجها وعشان كده نقول الزوج موجود فرعون موجود والزوجة موجودة والخطاب واضح قرة عين لي ولك يبقى فرعون موجود ماذا حدث قالوا حينما نظرت إليه الله سبحانه وتعالى قد جعل خاصية لنبيه موسى واداله خصائص كثيرة جدا وذكرها في القرآن الكريم فكم منها ولتصنع على عيني وكم منها واصطنعتك لنفسي وكم منها وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني هذه كما يقول أهل العلم جعلت من يراه يبص له كده يحبه ويتعاطف معه دي حاجة بتاعت ايه ربنا ما هو ربنا يعني جعلني وإياك كذلك أن الناس تنظر إلينا فتحبنا هذه مسألة في ناس يكون لها قبول مجرد ما تنظر إليه تألف وتحب تبص له كمان كده وفي ناس ربنا يعني مهوريك يعني ترى الشيطان ها مرتسما ها والله في وجهها ترى الشيطان مرتسما في وجهها هكذا ليس لها قبول في قلب أحد في قلب أحد وضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى دائما يعطي أنبياءه الجمال يعني فيش نبي كان وحش ما فيش نبي كان دميما فيش نبي كان ايه كان دميما يعني كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى كما يعطيهم جمال الخلق يعطيهم جمال الايه جمال الخلقة ولذلك ده لما بيبقى كبير فهو طفل فيه براءة الأطفال والعادة يا أخي سبحان الله ان الطفل إذا كان وضيئا جميلا وربنا بقى كمان مديله محبة في قلوب الناس الشخص العادي يديم النظر ايه يحب أن يديم النظر ايه إليه فبالك بقى بأبيه وأمه كمان ولذلك سيدنا يوسف شوف لكونه كان ايه ها كان جميلا انظر إخواته لما تأمروا على قتله ماذا قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا اسمع اللي جاي كده يخلو لكم وجه ابيك يعني المسألة مش مسألة هيعدل معاك وابوك هو ظالمنا لحسابه لا ده شوف يخلو لكم ايه وجه ابيكم ده ما عارف يعني ايه يخلو لكم وجه ابيكم يعني يبص لنا بس يعني يبص لنا يبص لنا وهذا يعني ان وجهه ليس خاليا فهو دائم النظر الى يوسف ملتفت إليه بالكلية وذلك دي بنقول لك حتى في علم التربية خلي بالك منها وهذا الكلام قلنا لإخوانك واحنا بنفصل سورة يوسف إلا لما يكون عندك أطفال لا تديم النظر إلى أحدهم وتنسى الآخرين يحقدوا عليه خلي بالك من الحتة دي وذلك دي بتبقى عادة للأسف عندنا يعني يقعد الأول مدلل فإذا جاء الثاني اللي يحصل التفتنا إليه وتركنا ليه وتركنا الاول نجيب له عقده نفسيه فاسكان الكبار في تعبيري الكبار غاروا ياكلوا لكم وجه ايه امال الصغار فالشاهد معي في هذا الكلام ان الطفل اذا كان وضيئا فبيكون له مكان فيه ها القلوب فما بالك بقى زد على هذا أن الله ألقى عليه إيه ها محبة منه محبة منه فكان قول امرأة فرعون بداية حينما نظرت إليه إن هي قالت إيه قرة إيه ده كفاية بالصلة شفت عبيد إيه الحالة ده كفاية بالصلة بس شوف الحلاوة دي ما نموتش ده إحنا كفاية نقعد نبصله بس كده قرة عيني ليه إيه بس كفاية نبصله بس كفاية نبصله بس خلاص وأيضا هنا قال أهل العلم لابد أن تكون ذكيا في المطلب لما يكون لك طلب خليك ذكي خليك ذكي ازاي يعني لا تدخل الى مطلوبك مباشرة وانما ينبغي ان تمهد له بما يحمل على القبول تمهد طلبك واللي يخلي اللي قدامك يقبله خلاص خش على المدير عايز اجازة ممكن يقول لك ايه اطلع بره اضعف الايمان يقول لك ايه مش موافق خلاص خليك ذكي خليك ذكي تروح داخل عليه يا طب حضرتك يعني والله رجل صالح وقلبك طيب ونال عنك الخير وعمرك ما كسرت في نفس حب وك... شوف ال تقوم النتيجة بعد كده ما تقول له اديني اجازة يقول لك ايه طب يا سيدي من اين حاضر فكن ذكيا فكن ذكيا وهذا دأب الانبياء والصالحين حتى مع الله مع الله يعني سيدنا زكريا لما أراد الولد ما ما طلعش فهب لي من لدنك ولي على طول كده شوف حتى مع الله فمهد لطلبه مهد لطلبه بما يدعو للقبول رب إني وهن العظم مني يا رب يعني أنا كبرت ها واشتعل الراس ايه شايبا اه والله فيعني يا رب اديك عالم بحالي شوف الكلام اديك عالم بحالي خلاص ده مش كده وبس وانا العظم مني واشتعل الله الشبه ولم اكن بدعائك ربي شخير. وانت ما عودتنيش انك ترد لي دعوه ده في شبابي هتردها لك مشيبتي شوف الكلام شوف الكلام سبحان الله بيمهد ل- ل- ل- لمطلبه ويستعطف ربه ايه المشكله ايه المشكله كذلك نحن في تعاملاتنا ينبغي ان نكون بهذا الذكاء انك تمهد لايه لمطلبه ولذلك هي بدايتها لو قالت لا تقتلوه اول ما ما طلعت راحت قايله كده قال قال لها ايه لا ما احنا ما بنسيبش عيل حي خلصوا عليه لكن شوف مهدت ازاي بص له زي القمر ازاي ده كفايه بس نبص له ده يستاهل القتل لا تقتلوه يبقى بهدت لطلبها ثم رغبت فيه ثم رغبت فيه وهذا من ذكائها وهذا من ايه من ذكائها وهي كانت ذكية في مطلبها شوف مع خلق الله ومطلبها مع الله يعني لما تقرأ سورة التحريم وتنظر كيف خاطبت ربها قالت رب ابن لي ايه عندك بيتا في الجنة شوف قالوا من أدبها قدمت الجوار قبل الدار يعني قبل ما شوف شوف قالت ابن ليه ايه عندك اهم حاجة ها يبقى ايه قدمت الجوار وبعدين قالت ايه بيتا في الجنة قبل ان تقدم الايه الدار ما كانت قادرة تعكس رب ابن لي بيتا في الجنة مش كلام وبعدين تقول عند- لا قد شوف عندها ذكاء وعندها ادب فانظر كيف استعطفت فرعون بداية ثم رغبته نهايته خلاص استعطفته انظر شوف لا اله الا الله قرة عين اليد بص له كده شوف شوف البراعة وشوف الطيبة وشوف الوداعة دي شوف حاجة ت- ت- ترقق ال- القلب كده وإرادة الله كائنة يعني كان من الممكن أيضا ألا يرق إيه قلبه ولكن القلوب بين إصبعين من أصابع الإيه بين إصبعين من أصابع الرحمن فخلاص شاء الله أن يرق إيه أن يرق قلبه ولذلك هنا قالت لا تقتلوه ولما قالت له ما تقولش قرة عين ليه بس ده قالت قرة عين ليه ايه ليه ولك ولك لا تقتلوه شوف اللي جاي بقى عسى ان ينفعك يا سيدي انت راجل عندك ها، جيش وعندك خدم وممكن يعني يبقى جندي جيد في الجيش ممكن يبقى خدام وفي ممكن يبقى يعني كذا كذا هننتفع ب- يعني زي ما تقول لي الواحد ايه حاجه مش هتخاصه انت منتفع بيها من كل الوجوه من كل الوجوه خلاص فيبقى ينفعنا يبقى هنستفيد منه او نتخذه ايه ولدا او نتخذه ولدا جه بعض السلف قال يعني والله اعلم بهذا وقالوا يعني لو قرأت القصة على مدار القرآن كله تستطيع ان تستشف هذا ان فرعون وامرأته لم يكن لهما ايه ولد كانش ليهم ولد ولذلك طمعت في ان يكون ايه ولدا لهم والله اعلم بهذا ولكن الواضح من من سياق القصة ان لم يأتي ذكر اولاد لايه لفرعون مصر هذا لفرعون مصر هذا لم يأتي ذكر اولاد له ولما عذبها فرعون لو كان لها ولد لثبت انه يدافع ايه عنها عن امي يعني يعني كانت على الاقل يعني كان قال له ليه مش عارف لانه يعني نكل بها تنكيلا كما ورد في حديث صحيح نكل بها تنكيلا خلاص فقالوا اني الغالب انه لم يكن لها ايه لم يكن لها ولد يبقى في البداية رغبت ثم طلبت القاءه ثم ها بدأت تشير إلى أنه له منافع عندهم مما يحمل على استبقائه عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه ولدا قفلة الآية بقى الختام وهم لا يشعرون هذا يعني أن فرعون قبل قلا- كلامها هذا هو ملأوه لا يشعرون لا يشعرون يعني إيه؟ خلاص إنسان معنى أنك لا تشعر أن الشيء يأتيك من حيث لا تحس مش حاسس بيه وده اللي حاصل ان هم فرعون فعلا استبقاه طمعا منفعة او كما قالت ليكون ايه ليكون ولدا وهو لا يشعر انه سيكون لهم عدوا وحزنا اللي احنا قلناها ايه من قبل ها اللي احنا قل- اللي القرآن قالها من قبل هو لا يشعر انه سيكون لهم لهم عدوا وايه عدوا وحزنا خلاص طبعا القرآن هنا مش هيقول بقى ان فرعون استجاب لمطلبها وابقى عليه ونهاهم عن قتله القرآن مش هيقولها ليه لان الاحداث اللي جاية هتقولها الاحداث اللي جاية ايه هتقول فمفيش داعي لذكر هذا الكلام لما يجي يقول ان هم هيتلمسوا له المراضح يبقى معناها ايه يبقى معناها ايه فمفيش كلمة هيتلمسوه المراضح دي ما هياش تغنيك عن ان القرآن يقعد يقول لك بقى وده اللي احنا قلناه من قبل قلنا ان القرآن يختصر ما يشير اليه الايه السياق ويفهمه العقل ما يشير اليه السياق ويفهمه الايه ويفهمه العقل فاكرين فاكرين الكلام اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت فهذا يشير اليه السياق ويفهمه العقل يبقى هيتلمسوه المواضع ازاي الا اذا كان قبل كلامها وابقى عليه بل وهو حريص الان على ان يبقي على ها- حياته ده عايز له مرضعه ده عايز له مرضعه فالقران يختصر هذا خلاص القران ينقلك بقى يقول لك ايه ادي اللي بيحصل في بيت فرعون يا ترى ايه اللي بيحصل في بيت ام موسى ما انت عايز تعرف زي ما بيقعدوا يجيبوا لك آه، ولله المثل الاعلى يعني لكن هذا احنا بنقول اللي الناس اتعودت عليه يقعدوا يجيبوا لك مس- مسلسلات شويه يجيبوا لك اللي بيحصل في البيت ده وشويه يجيبوا لك اللي بيحصل في الايه في البيت ده هو تسلسل الاحداث كده انت لازم تعرف ده طيب ده اللي حصل في في في بيت فرعون خلاص المساله حسمت كما اراد الله ان خلاص موسى هيبقى رغم اراده فرعون ومن عجيب قدرة الله ان اللي هيربيه وينفق عليه خلاص ها فرعون فرعون بل سترى انه من عجيب قدرة الله ان الام الوحيدة التي اخذت اجرا على ارضاع ولدها كانت ام موسى عمرك شفت ام رضعت ابنها باجر خدت اجر عمرك شفت دي فهذه خدت أجر ومن مين بقى مين بقى من عدو من فرعون هو اللي بيدفع له عشان دي إرادة مين إرادة الله يبقى أمه هترضعه وأنت تدفع أنت اللي هتأكل وأنت اللي هتلبس وأنت اللي هتدفع للم- أجرة المرضعة وأنت وأنت هشوف كل ده خلاص هذه إرادة الله سبحانه وتعالى هذه إرادة الله سبحانه وتعالى فالقرآن يعود بك إلى بيت أم إيه؟ أم موسى فبيصف لك حالها بقى يبقى مرات فرعون فرعت فرحت واقنعت فرعون يبقى في في بيت فرعون فرحه وفرحانين وفي في بيت ام موسى ايه بقى اسمع بقى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ايه الحكاية دي بقى طبعا ام موسى نفذت امال هو غسل ازاي مش كده مدام وصل يبقى هي عملت ايه نفذت حطت في تابوت وقذفت في اليم وخلاص وخلصت المسألة على كده ما في شك وانا قلت لك هذا الكلام ان ام صحيح عندها وعي من الله سبحانه وتعالى لكن فراق الابن ده في حد ذاته ها مسألة صعبة جدا على نفس الام على نفس الام والتي يعني لم يطل تنعمها بولدها يعني ما طالش ده ايام ويلا ايام ويلا فالقرآن يقول بقى اصبح فؤاد قلبها ام موسى ايه فارغة ايه بقى فارغة القلب بقى فارغ دي يعني ايه يعني, يعني ايه اصبح فؤاد ام موسى ايه فارغة فارغة طلع طبعا بعض اهل العلم قال يعني فارغا من الفكر في موسى لانها خلاص واثقة في وعد الله هذا كلام لا يستقيم ولا يصح مع ما هو آت ومع ما قاله ابن عباس مع ما هو آت اللي جاي ان كادت لايه لتبدي بيها فارغ منه ازاي بقى يبقى فارغ منه ازاي بقى خلاص بقى نشوف دي ان كادت لتبدي بيه دي ولذلك ابن عباس يقول فارغة انت عارف دايما يقولوا ايه يقولوا في حاجة اسمها هامش الشعور ده علم النفس بيقول كده في حاجة اسمها بؤرة الشعور بؤرة الشعور دي الفكرة اللي بتسيطر عليك في لحظة ما خلاص انا قاعد دلوقتي بتكلم في ايه في تفسير صوت القصر اهو ده اللي في بؤرة الشعور في في دماغ عيالي وفي في دماغي مش عارف ايه وفي في دماغي ايه وفي في دماغي ومرضي وكذا وكذا ودواء كل ده دلوقتي فين فين في هامش الشعور البور الشعور دلوقتي ايه ده بتكلم فيه ده فالفكرة التي تسيطر عليك في وقت خلاص دي اللي بيبقى اسمها في ايه بؤرة الايه بؤرة الشعور زي ما كنا في ال في ال ربنا عافينا وإياكم في السجن كان ايه اللي في بؤرة الشعور عند الاخوة ايه اللي في بؤرة شعوره هروح امتى ولذلك يقوم بيها وينام بيها كنت تيجي- والله كده كنت اقعد تبص تلاقي كل مثلا ايه 10 دقايق قط جاي انا شفت رؤيه وعايزك تقولها لي طب يا عم قول هات ما عندك واحد يقول لك انا شفت ان انا واحد حدفني من سور السجن واترميت في مركب ومشيت بيا والتاني يقول لك انا شفت سور السجن بيتفلق وانا طالع التاني يقول لك انا شفت السجان ادا المفتاح فتحت الباب وروحت انت هتشوف ايه غير كده انت هتشوف ايه غير كده ما هو ده اللي فين ها ده اللي في مور الشعور يا استاذ الباقي كله خلاص رضي الباقي كله في حبس الشعور انت عارف ال- المثال- مثال ولاد البلد يقول لك الجعان بايه بس يحلم انه بسوء عيش يحلم بكده خالص غير كده خالص فهي القضيه كده ان في حاجه اسمها في بؤره الشعور دي بتسيطر عليك وانت صاحي وانت نايم فلو كان عندك مشكلة ولا مصيبة بتبقى هي دي بقى اللي ايه اه اللي في بؤرة الشعور فتسيطر على فؤادك على قلبك وكأن باقي الافكار فارغة منها القلب هي ما بتبقاش فارغ لكن هي زي ما بقول لك تبقى في هامش الايه في هامش الشعور ولكن كأن القلب قد فرغ منها تماما هذا حال ام موسى اصبح فؤاد ام موسى ايه فارغ مفيش حاجة في دماغها مفيش حاجة في قلبها غير مصير بقى موسى وهتشوفوا امتى وربنا قال ردوه اليك آه طب امتى ها آه كل ده في دماغه هو ده اللي مسيطر عليها الان موسى بس ولذلك هذه الفكرة تقلب عيننا مثال ال- ال- الاحزان على فكرة تقلب عليه الاحزان امتى هشوف ابني يعني شوف سيدنا يعقوب لما بعد عنه يوسف وكان يعلم والله يعلم وبقول لك مين اللي اهو يعلم ده هو اللي قال ليوسف قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ده أنت ربنا يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني هو عارف انه هيوصل لدي اه خلاص واثق من دي تماما ده هو اللي قايل ومع هذا لما فرقوا بينه وبين يوسف ابيضت عيناه ايه من الحزن دي حقيقة البعد الابن ده لوحده حتى لو انت عارف انه هيرجع لك يا اخي بلاش دي ودي ده انت لما ابنك بيسافر يعني شوف واحد ابنه مسافر يقول له اروح اخد الدكتوراه فمعلش بقى اربع سنين مش هشوفه بيبقى هيتجنن عليه مع ان يمكن هو بيكلمه كل يوم ما دلوقتي في بقى اللي مش عارف ايه لكن بيبقى هيتجنن عليه برضه هيتجنن فبقى اللي ما فيش اتصالات ومش عارف ال- القضيه هتبقى امتى وازاي دي في حد ذاتها قلب اب وقلب ام سبحان الله فشوف سيطرت عليها المساله خلاص وبدا يعني يعتريها الهم والحزن على فراق إيه؟ ولدها خد بالك شوف ان كادت لتبدي به كادت لتبدي دي- بي- به دي او شافت تتكلم وتقول ده ابني شوف ليه يا اخي قل لك يا دايما كده الوجد والحزن اذا فاض خرج على اللسان لو بتقول لما بيفيض الكيل اللي بيحصل بيطفح بتلاقي نفسك غصب عنك عايز تعمل ايه عايز تتكلم والا هتطق من جنابك كما يقولون عايز تتكلم عايز تتكلم و- ولذلك كثير من اخواننا والله كان لما يجوا في ال- في ال- في الحبس زي مثلا يجيبوهم لزغل ربنا ما يولينا ويوليك خلاص بقى ربنا ريحنا منهم كان لما يجيبوهم لزغل كده يقوم يجي الواحد مثلا ايه يقعد له عين يوم تبص تلاقيه مكترب الناس الاخوه مش عايز يتكلم مش عايز يقول حدوته ايه مش عايز يقول فيه ايه خلاص مش عايز يتكلم فين كلما زاد شجونه وزادت احزانه خلاص وزادت وحدته فجاه تلاقيه راح عامل ايه فضى كل اللي عنده زي كان الاخوه دايما يستعجلوا على بعضهم يقعد يقول له انت مشكلتك ايه يقول له سيبني فيزعلوا اقول له سيبني هو هيجي يوم وهيقول اللي عنده كله سيبه هي دي طبيعة بشرية هذه طبيعة بشرية لو الإسلام هنا يقول لك واخد بالك ما هو جرم نعم بقول لو الإسلام هنا يقول لك فهذه طبيعة بشرية هذه طبيعة بشرية خلاص إن لما قلبك يفيض به أهدي إن كانت لا تبدي به تعرف إن خلاص الكيل إيه ها ولذلك عشان الكيل وصل لآخره ربنا قال لولا أن إيه ربطنا شوف كلمة ربطنا دي كأن هي وصلت لفين ها للقمة المسألة المسألة وصلت قمة حتى آه لا نربط ف... ولذلك الربط على القلب كما قال أهل العلم يكون والله بأن يلهمك الله الصبر يلهمك الله الصبر ازاي بقى يتربط على قلبك ان يكون عندك ايه اه ان ربنا يديك الصبر ودي ومسألة الصبر دي يعني مش, مش اي واحد ربنا يعني يرزقنا واياكم الصبر فشوف بقى وأصبح, واصبح فؤاد ام موسى ايه فارغة خلاص قلبها ما فيهوش غير موسى ها ان كادت ايه لا تبدي به من كثرة الوجد والشوق اليه والحزن عليه كادت ان تتكلم حتى تستريح لان الكلام في الحالات دي احيانا ها بيريح الانسان بيريح الإنسان خلاص بيريح الإنسان فلولا أن ربطنا على إيه على قلبها يبقى الله سبحانه وتعالى جعلها تحمل سرها وتحتفظ به ولا تبدي حزنها ولا تتحدث عن قصتها لأن لو, لو قالتها سهل إنها تصل إلى فرعون ضاع كل شيء ضاع كل شيء فكادت أن تصل إلى هذا من شدة الحزن والوجه من شدة الحزن والوجه فكانت النتيجة أن ربنا ربط على قلبها إيه بالصبر وزي شوف ختام الآية بقى لتكون من المؤمنين قال أهل العلم لا يكمل الإيمان إلا بالصبر لا يكمل الإيمان إلا بالصبر يعني لا يمكن يكتمل لي ولك إيمان يعني لأن معنى أن تكون من المؤمنين أي المؤمنين كامل الإيمان لأن لو اتكلمت مش هتكفر ولكن ها قل إيمانه يبقى أنت علشان يكمل إيمانك لابد وأن تكون إيه من الصابرين فلا يكمل إيمان العبد إلا بالإيه إلا بالصبر ربنا رزقنا إياك الإيه الصبر ولذلك الصابرون هم الذين أخذوا أعلى الدرجات انما يوفى الصابرون ايه اجرهم ايه ما جاتش غير معاهم بغير حساب دي ما جاتش غير معاهم بغير حساب فلا يكمل ايمانك الا بالايه إلا بالصبر وذلك ينبغي أن تتحلى بالصبر في كل المواطن في كل المواطن وكل شيء في حياتنا بيحتاج لصبر والله يعني كل شيء بيحتاج لصبر يا أخي ده العبادات تحتاج إلى الصبر يعني لو عندك صبر ما هتصلي لو ما عندكش صبر مش هتصلي مش كده ولا ايه لو ما عندكش صبر مش هتصوم لو ما عندكش صبر مش هتحج كل عبادات يا اخي مبنية على الصبر البلاء ان لم يكن عندك صبر سيوصلك الامر الى الجزع والكفر بالله رب العالمين فربط الله على قلبها بالصبر حتى يكمل ايمانها ومن هنا قال اهل العلم لا يكمل الايمان الا الا بالايه الا بالصبر الا بالصبر طيب يا عيني طب هتعمل ايه ده هي عايزة تعرف اخبار ابن ادم اي ثمن فماذا فعلت وقالت لاخته يبقى دي حالها لكن حالها ده ما قعدهاش عن ها العمل والكيل يعني خلي بالك اياك ان يقعدك الحزن عن العمل وانك تحزن ده شيء طبيعي لكن اياك ان يقعدك عن الايه عن العمل عن العمل فوارد تبقى حزين اه لكن في ناس تحزن يعتزل الدنيا وتبص ده بعضهم عمل كده وراح قافل عليه الباب ويمكن ما كانش مربي لحيته تلاقيها مش عارف ده وعامل ايه يا عم في ايه فكف نفسه عن الدنيا لا يا حبيبي لا يا حبيبي في بلاء ومعاها صبر لكن في تخطيط برضه شغاله مش ساكته مش ساكته وبتاخذ بالاسباب وانا قلت اني ليس معنى الايمان بالله ان نطرح الاخذ بالايه بالاسباب هتشوف كده ابدا هتقول كده اه ربنا لا هيرجع لي ده صحيح وسيكون من المرسلين ده صحيح معنى كده ان هي برضه تقعد على الاخذ بالاسباب سيدنا يعقوب كان يعلم انه هلتقي بولده يوسف ومع ذلك اذهبوا فايه ها فتحسسوا من يوسف واخيه لابد ان ناخذ بالاسباب بالاسباب وهذا يعني انا دايما اقول ان الله سبحانه وتعالى يعني خير دليل علمنا اياه على الأخذ بالأسباب في, في شخص السيدة مريم السيدة مريم ان المرأة يا أخي أضعف حالات المرأة في مخاض الوضع أضعف حالات المرأة لما بيجي لها الطلق اللي انت بتقول عليه ده اتفرج بقى عليها اتفرج عليها أضعف حالات وأصعب حالات وده اللي قال ربنا فأجاءها المخاض إلى إيه إلى هذه النخل لأضعف حالات ومع ذلك ربنا قال لها وهزي إليك طب دي تهزي إيه تعمل إيه دي ده تعمل إيه دي وعشان كده أنت بتاخد بالسبب على قدرك نتائج السبب دي بقى بتاعت مين آه لله سبحانه وتعالى تاخد بالسبب على قدرك ونتائج الأسباب لله رب العالمين ولذلك قالوا هزوها لا يحرك شيئا مش هتعمل حاجة لكن هتحط وخدت بالسبب راح ربنا موقع عليها خلاص جاب لها رطبا جميل خلاص لانه خدت بالايه بالسبب بالسبب لكن شغل بقى الدرواسه اللي بنسمعه وناس تدروش و... و... وكل حاجه يا رب يا رب دون ان ياخذ بالاسباب اه يا رب بس خد بالايه خد بالسبب خد بالسبب فهي بتاخد بالاسباب فماذا فعلت وقالت لاخته ده يعني ليه اخت كبيره بقى اه سبقاه في السن اه قصيه ايه قصيه بقى القص في لغة العرب هو التتبع الدقيق هو التتبع الدقيق ولذلك حكاية الاحداث يسموها قصة والراجل اللي بيقعد يحكي حكاوي يسموه قصاص ليه لانه بيتتبع الاحداث فيذكر لك الحدث تلو الايه تلو الاخر خلاص فيجيب لك احداث متتابعه فلذلك القص من الايه من التتبع فقالت لاخته قصيه يعني ايه تتبعيه يعني ايه بقى هات لنا الاخبار هات لنا الاخبار شوف الاخبار ايه روحي كده يا بصي ونظري وتتبعي وشوف الدنيا ماشيه ازاي تجيب لنا اخبار ام يا ام سبحان الله وتاخذ بالاسباب وتاخذ بالاسباب خلاص مش التانية بقى تبقى ما في عيال تبقى مدب كده يا والله في عيال العيل يبقى مدب كده اه والله العيال ما ما- لا- لا اتعودت تفهم ولا تبقى ذكية ولا تتصرف بذكاء ويمكن اهله يكونوا اغبياء زيه وبيورث الغباء من اهله برضه يعني كده يعني في واحد اه يروح اه، اذكر مرة احدهم يا احدهم اه، اه، خلاص ابوه قال له التليفون ضرب قال له يعني انا نايم فيروح رافع السماعه بابا بيقول لك هو نايم خلاص يا ده ايه الذكاء فطلع لابوه خد بالك يعني ابوه كذاب وهو غبي البابا بيقول لك هو نايم طب ايه يا جدع؟ لا تحسنوا التصور لا تحسنوا التصور واخد بالك لكن شوف سبحان الله العظيم هم يحسنوا السب والقسم زي ما تشوف معظم العلم كده دلوقتي الشبلنه والفتوله وبذاءه اللسان والتلبس بالالقاب والكذب كل ده منتشر للاسف الشديد لكن تعلم بقى ابنك الخلق والذكاء دي قضيه تانية خالص فذكيه فهي عارفه ان هم مش لازم حد يعرف عنهم حاجه والا هينضر هينضر شوف اخوانا ايه فبصرت به عن جنب بصرت بيه عن ذنوب يعني ايه؟ يعني لما كانت تمشي وتشوفه وهم بيعرضوك حتى على المراضع وبتاع مش عارف ايه ها وماشي وراه ما بيش مش عامل بصلك يا امه له تعالى انت مهتميه بيه ليه وبتبص كده ليه لا ده بصرت بيه عن جنب يعني لكنها ما كده جنب يا دي من جنب يعني فده يشعرك بانه ايه بانه ايه بانه ايه لا اهتم لا يهتم لا يهتم كأنها تبدي أنها لا تهتم به حتى لا ينفضح ها، حالها وحتى لا تسأل عن اهتمامها فشوف حتى النظرة بالك بقى بالكلام يا كانت خد بالها من نظرتها فبالك من كلامها بقى فشوف سبحان الله العظيم ده زي اللي بيقولوا عليه بقى التنبيه من الأدنى إلى الأعلى يبقى مش بتغلط في الكلام وبس ده حتى في إيه في النظرة يا ابني والحركة في النظرة والحركة فبصرت به ايه عن جنب ولذلك هي شوف قال وهم ايه وهم ايه لا يشعرون يعني ما, ما, ما, يح- ما يحسوش ان هي بتبص عليه شوف تعبيري ما يحسوش ان هي بتبص ايه بتبص عليه او مهتمية بيه او مهتمية بيه فعمالة تمشي وتتبع و- وشافته في المية ماشي ازاي ومشيت وراه وبصت عليه وزي ما قلت لك اكنها واحدة مش واخدة بالها مش واحدة واحدة مش واخدة بالها ما بتبصش بب- لكن هي بص ما بتبصش خلاص لكن هي تنظر لكن البادي انها لا تنظر ولا تبدي اهتماما ولا تبدي اهتماما ولذلك لم يشعر احد باهتمامها به مع ان هي المهتمة وهي اخت برضه والاخوات البنات دول يعني والله ربنا ي- يكرمهم يكرمهم يعني بعض الاخوه والله في ال في ال في السجون والمعتقلات ما كان بيهتم بيهم اخواته اخوانهم الذكور بقدر ما كان بيهتم بيهم اخواتهم الايه والله تلاقي البنت متشحته وجايه قاعده من صباحيه ربنا انت لذلك انا اذكر والله كان بعض الاخوه يقول لاخته كده ما نفسي اشوف اخويا تقول له مش فاضي لكن هي عندها ثلاث تسيب عيالها وتسيب جوزها وتتطلق لو جوزها قال لها لا المهم تيجي تقف جنب ايه ها بجواري ايه بجواري اخيه هم كده فربنا يعني يو- اودع في قلوبهم فعلا العفو والحنان العفو والحنان فبيبقوا نعمه والله البنت والاخت نعمه والله طبعا قبل منهما الام لكن شوف عم البنت والاخت دول نعمه من من نعم الله ولذلك يعني شيء بشيء يذكر والله انا شخصيا كنت ب- بتمنى من الله سبحانه وتعالى اني ما ارزق ببنات كانت امنيتي كده وكانت دعوتي عند الكعبه لله ان انا لا ارزق ببنات مش لبغضي بالبنات او عادات الجاهليه بقى لكن كنت بقعد افكر انا صعب شويه وتربيتي صعبه فلما اجيب بنت بقى هعمل فيها ايه فكنت خايف اعقدها في حياتي لا والله ف خلاص وانا عندي لا لا اه اه كده يعني كده نظام كده خلاص فدي هتتربى ازاي وهعمل فيها ايه عمال افكر كده خاصه في الظروف بقى الحاليه والجيل بيبص لبعضه فهتبقى عايزه كذا لا مش كذا لا كده فسبحان الله العظيم اكتر من حاجه تحدث قدام عيني رساله كده بعتها لي ربنا سبحانه وتعالى اه والله فليه عم ذريته بنات يقول لي والله ما هتعرف انك اب الا اذا جات لك بنت وبكره لو جات لك بنت هتشوف اللي انت خايف منها دي هتعمل معاك ايه خلاص دي رساله رساله ثانيه معانا ليه جار والله جاري في العمارة اللي انا فيه فطلعنا عمره سوا فعنده اربع بنات وذكر فكل قلب متجه للذكر يقول لك ده الوحيد قول له الحب قول له الحب فواحنا في السعودية راح طالبهم والله وانا بجد زواره كده فتخيل البنات بقى كل بنت تكلمه في التليفون تبكي انت وحشتنا بقى اقول لهم طيب بس معلش ما انا جاي خلاص قريب والله اجيب لكم معايا وانا جاي يقولوا له مش عايزين حاجه انت تيجي بس يا بابا فهو بقى كل شويه يقول لهم ادوني محمد ادوني مح... ابنه خلاص راح مديله محمد عامل ايه قال له كويس ما تجيش من السعوديه الا جبت لي العجله يعني روح انت قوم من ال... لا. والله كما انا بقسم بالله كما اقول لمحمد كده انا هنقل تعبيره معذره قال لي بص ابن الكلب انا اللي هتجلى عليه يقول لي ما تجيش لازم يجيب لا والله ما انا جايبها له خلاص شوف البنت تقول له ايه انا اهم حاجه انت يا بابا اهم حاجه انت يا بابا فجه ربنا سبحانه وتعالى راح رزقني باماني بقى يا حسن الختام كما يقولون يعني خد بالك والله انا فعلا ما شعرت اني اب غير مع واللي كنت بقى خايف اعمل فيها ايه واخد بالك بيقولوا لي ربنا يكرمك ما اعرفش ولا لا يعني لو حد عايز يمشي كلمته عليا يروح اخواتها الصبيان كده يسلطوها يعني يجي يقول لك كانوا يجي يقولوا لي يا بابا نقعد على الكمبيوتر لا يروح قايل لله تقوم تخش بابا حبيبي انا هنولع هتولع الكمبيوتر شويه الاقي لابسه شادره اقول لها لا طب روح لو تقتل لهم شفته اقول لها يا بنت الذين الله بقيتي نقطه ضعف خلاص ف... ففيهم حنيه الدنيا والله ف... وتقدرش تلاقي نفسك ش- يعني سبحان الله اه والله حاجه غريبه بقى فشوف دي اخت فالاخت الاخرى يا عيني يعني اخوها فشوف اتعبت نفسها واجهدت نفسها جريا وراءه وتلمسا لاخباره وكانت ذكيه خشيه ان يصل اليه خطر بسبب تصرف منها خاطئ فكانت حريصة على أقوالها وعلى تصرفاتها حتى مجرد الايه مجرد الايه النظرة النظرة سبحان الله مجرد النظرة كانت واخدة بالها منها خلاص يبقى قصيه فبصرت به عن ايه عن جنب وهم ايه وهم لا يشعرون نرجع لبيت فرعون خلاص يبقى دي حال ام موسى ودي اخت موسى شغاله خليها دي بزينة شغالة ايه تبع الاخبار وكذا وكذا وكذا وكذا خلاص تمام طب في بيت فرعون بقى خلاص هيبقوا عليه لكي يبقى على قيد الحياة لابد من ان يوفروا له سبب الحياة اللي هو يعمل ايه بقى وده مش هياكل ده هيعمل ايه بقى هيرضع بقى هيرضع بقى طيب امرأة فرعون غير مرضع فالشيء الطبيعي هيجيبوا له ايه مرضع وكان زمان في كده واخد بالك وكان لحد وقت قريب في الفلاحين وفي الصعيد كان في كده مراضع خلاص تديها اجر وترضع لك ال- الطفل خلاص فخلاص عايزين يجيبوا له مرضعه كلما اتوا له بمرضعه اعرض عن سبيها ليه لان ربنا قال وحرمنا عليه المراضع من قبل هنقف مع كلمة من قبل دي. وحرمنا عليه الايه المراضع التحريم هنا زي ما قال اهل العلم تحريم قدري خد بالك عشان تبقى فا- فاهم الكلام ازاي في تحريم شرعي تحريم الشرعي انه يقول لك هذا حرام وانت قد تجتنب وقد لا تجتنب مش كده؟ ده اسمه تحريم ايه شرعي اما هذا فتحريم قدري مش قلنا له يا موسى المراضع حرام لا يعني ليه وهو مكلف ما ترضعش من دي وما ترضعش من دي وما ترضعش من دي ده تحريم قدري يعني بقدر الله بقدر الله لم يلتقم ثديا ولم يقبل على ثدي ده اسمه تحريم ايه قدري خلاص ده بقدر الله بقدر الله يبقى ده تحريم قدري خلاص خلاص تحريم قدري فكل مرضعة تأتي خلاص يعرض عن سبيل طب ده هيموت طب هنعمل ايه ما احنا عايزين نطعمه طب هنعمل ايه ما كانش بقى في زمان ال- السريلانك وال واللبن البودرة وال- والببرونة واللبن الصناعي هي الام عشان كده كانوا بيطلعوا ها ما شاء الله دلوقتي اش يقع خلاص ليه لان هو فعلا مسمار الجسد في رضاعة الام في رضاعة الام لا اللبن لبن الثدي ده لا يعوض سنقول ايه والله لا يعوض لا يعوض سبحان الله قيمة غذائية عالية للطفل للطفل طب عايزين نجيب مرضعه خلاص فخرجوا به يتلمسوا له المراضع يعني كمان مش مش مش قاعدين يقولوا المراضع تيجي ده هم نزلوا بيه ويبتدوا كل مرضعه تيجي تشوف وتجرب يتلمسون له المراضع خلاص يبقى شوف قد ايه بقى كان حرصهم على ان يبقوا على ايه ح- لان دي اراده مين اراده الله اراده الله بدل ما كان بيبحثوا عن ناس يقتل اطفال يقتلوها الطفل ده بيبحثوا له عن ايه بقى عن سبب بقاء الحياه عن سبب بقاء الحياه ليتحقق قول الله تعالى ها ان ردوه اليك فخرجوا يتلمسون الايه يتلمسون المرادع اخت بقى البنت بقى الذكيه بقى الذكيه خلاص بالفترة كده مدام كده يبقى مش هبع غير من امه خلاص خلصت ده عندها هم فاهمة القصة هي هي وامها فاهمين القصة جيدا خلاص يبقى وحرمنا عليه المرادع من قبل من قبل يعني ايه يعني من قبل ان تخبرهم اخته لان بعد ما اخبرته خلاص ارضعته امه مبقاش بقى في تحريم قدري خلاص الباب اتفتح يبقى دي معنى كلمة من ايه من قبل يبقى من قبل ان تخبرهم ايه اخته خليك في حق الحته دي في دماغك يبقى وحرمنا عليه المرادع ايه من قبل فقالت اللي هي اخته بقى اللي هي متتبعاه مش ساكته مش قاعده هل ادلكم فعايزين مرضعه رضعت اه مفيش مش لاقيين كله مش نافع انا بقى ه- هدلكم على اهل بيت اسمع اللي جايه دي يكفلونه يكفلونه ما يطلبش انا هدلكم على واحدة ترضعت قالت ايه يكفلونه وهم له ناصحون ليه بقى هي قالت يكفلونه ما قالتش ايه هيرضعوه لا ما قالتش هيرضعوه ده قالت يكفلوه ليه هي القضية عندهم قضية ايه قضية ايه مرضعة ترضع يعني عايزين واحدة ترضع يعني عايزين واحدة ترضع خلاص سبحان الله هي مالتش هي رضعت هي قالت يكفلونه وراحت مديها حتة كمان وهم له ايه ناصحون ليه جت دي كمان وايه هي النصيحة ما انت بتسمع كتير يقول لك النصيحة والنصيحة والنصيحة وتنصح أخ- اخاك المسلم يعني ايه نصيحة طب يعني ايه نصيحة سيد ايه النصيحة يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهو ليه قالت يكفلونه ما قالتش ربعه خلاص ليه قالت ايه يكفلونه ما قالتش ايه رضعوه خلاص وليه زودت وهم له ناصحون وايه هي النصيحة عايز تعرف عايز يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر كل لقاءاتنا هتبقى بعد العشاء خلاص يعني الثلاث اللي جاي خلاص بعد العشاء وهنمشي بعد العشاء كده على طول لكن الاربع لسه ال- انا بقول كل لقاءاتنا هنا يعني بقينا هنا ويوم الاثنين دول بقوا من بعد العشاء المساجد الثانيه لسه هنروح على المغرب لحد ما هنقول لهم برضه نفس الكلام ان اللقاءات هتبقى بعد العشاء عشان الوقت زي ما انتم شايفين كده نزل والشتاء هيبدا يخش وخلاص كده فان شاء الله لقائنا الثلاثاء القادم سيكون بعد العشاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأسأل الله أن يشفيك وأن يشفينا وأن يشفي كل مريض آمين يا رب آمين يا رب شفاك الله وعافاك